كم المعلومات الموجود حوالينا بالعالم اليوم هو كم كثير في معلومات كثيرة من آه، حوالينا لكن حقيقة يمكن هذا الوقت هو أكثر من أي وقت مضى احنا بنفتقر إلى الإجابات بالرغم من الكم الهائل من الانفورميشن والمعلومات اللي موجود في العالم آه، أحبائي برنامج نقطة صراحة هو بيجاوب أسئلة جريئة وأسئلة شوية خارج عن إطار المألوف لكن بكل صراحة لذلك اسمه نقطة آه، صراحة اليوم راح نتكلم عن موضوع هام جدا هو هل لنا أن نعرف فكر الرب هذا الموضوع بيشغل كثيرين آه، أنا بعرف فكر الرب يعني بيطلع لي بعرف فكر الرب او غير قادر انه اعرف فكر الرب. آه، معنا اليوم في الاستوديو وضيف الحلقه آه، دكتور حليم حسب الله آه، اهلا وسهلا دكتور أهلاً حليم.
بيك اهلا يا مبسوطين أستاذ تكون معانا آه، دكتور حليم هو آه، كاتب وواعظ ومعلم ومفكر وباحث مسيحي آه، دكتور حليم بالبدء يعني حابين نحكي شوي عن موضوع آه، هل لنا أن نعرف فكر الرب آه، يمكن برأيي وصححني المسيحيين اليوم يعني أكثر من غيرهم حتى آه، عندنا مشكلة بموضوع يعني أنا بعرف فكر الرب أو لا غير المؤمن بيجوز بيفكر بالمنطق بيفكر باللوجيك بيحسبها حسابات آه، رياضيات وبعدين على اساسه بيتخذ القرارات لكن بالنسبه كمؤمنين وكاولاد لله دائما في عندنا هالخوف هذا انه طب ماذا لو تساؤلاتنا هذا ماذا لو حساباتنا هاي هي ليست بحسب فكر الرب فخلينا شوية نحكي آه، هل لنا أن نعرف فكر الرب أو لا بس بالأول حاب حاب أسألك سؤال دكتور حليم نعم أم شوي مربك يمكن شوي محير للكثيرين أنا كقسيس دائما الناس حتى بتسألني يعني مثلا بأشعياء 55 آه، الوحي المقدس بيحكي لأن أفكاري ليست كأفكاركم ولا طرقي طرقكم ولا طرقكم طرقي يقول الرب وبتحس أنه إنه ما فيك تعرف فكر الرب أو برومي 11 ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء لأنه من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا وبتحسك يعني في مسافات ما بيننا وما بين فكر الرب وهيدا بالوحي المقدس وبنجي بفيليبي نفسه ايضا بولس كتب فيليبي زي روميا اللي قرأناها بيحكي لاهل فيليبي فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع بيكمل بولس بكورنثس الاولى 2 16 لانه من عرف فكر الرب فليعلمه اما نحن فلنا فكر المسيح معلش احكي شويه بجرأه وبصراحه برنامج نقطه صراحه آه، حاسين شويه تناقض آه، بالموضوع يا هو ريت توضح لنا الحقيقه يا استاذ اشرف ما فيش اي تناقض في كلمه الله نهائيا بس مم.
هو احيانا بيكون الاحساس بالتناقض نتيجه عدم فهم مم.
في مشكله عندنا ان احنا بناخد الايه لوحديها مستقله مهم.
فبنفهمها بطريقنا وبذوقنا صح لكن دايما الايه بترتبط بالآية- بالكلام السابق والكلام اللاحق مم.
والمناسبه اللي اتكتب فيها هذا الكلام وهي السياق لل- السياق نفسه Yes.
فاذا ما كنتش انا اعرف سياق الكلام والايه دي جت ليه وامتى الرب اتكلمها ادخل في التشويش الذهني اللي حضرتك اتكلمت عنه ادي على سبيل المثال مثلا مم.
لما بيتكلم في آه، اشعياء 55 اللي انت اتفضلت وقلت الكلام ده Yeah.
عنه لو انت بصيت معايا في نفس الاصحاح الايات السابقه لهذه الاعداد مم.
بيقول اطلب الرب ما دام يوجد يبقى هو بيشجعني ان انا اطلبه ادعوه فهو, فهو فهو وهو قريب.
قريب, يبقى Yes.
مش بعيد عني مم.
كونه هو قريب يبقى يقدر, يف... يقدر يفهمني ويقدر يعلمني ويقدر يغفر لي مم.
ولذلك يقول بس مطلوب منكم حاجه ايه هي ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم ورجل الاسم أفكاره افكاره, أفكاره. لان ال- ال- الفكر السيء والطريق الآثم والخطيه بتحجز الانسان عن الله او تفصل الانسان عن الله فكون الخطيه فصلتنا عن الله فكيف لي ان افهم فكر الرب حاجه بالمنطق وبالعقل مم.
فعلشان انا افهم فكر الرب يبقى اذا لازم تبقى لي علاقه وشركه مع الرب يعني أعرف دكتور حليم آه سوري للمقاطعه انت لا، عم عادي.
تحكي ما بين مؤمنين وغير مؤمنين ولا هو شعب الله في القديم انا يعني الحقيقه بتكلم بوجه عام بشكل عام يعني ما نقدرش يا.
نقول العهد القديم والعهد الجديد مم.
لأن الكتاب كتاب واحد وأفكار مم.
الله من ناحية الإنسان مم.
كلها أفكار خير وأفكار سلام بس انا بحكي لشعب الله في القديم يعني ل- ل- يعني.
لخاصه الله آه، لا يعني لا أنا أقصد إن حتى ولو كان الكلام موجه للشعب القديم فهذا الكلام هو أيضا لي أنا وليك أنت ولكل واحد مم.
يشاهدنا ويسمعنا مم، صح عشان كده لما يقول لي يترك الشرير ما قالش الشعب ولا شعب إسرائيل ليترك الشرير طريقه ورجل الاسم افكاره وليتب الى الرب فيرحمه لاحظ بقى يا.
لما يتوب الى الرب يحصل ايه يرحم يرحمه والى الهنا لانه يكثر الغفران.
يكسر الغفران وبعدين يقول لا انا افكاري مم.
ليست عارف زي ايه مثلا مم.
اكلم واحد واقول له تعالى للرب يا يقول لي معقول يقبلني يا لا انا مش قادر اصدق فبيقول لي لا افكاري انا غير افكارك انت اللي انت Okay.
بتفكر فيه افكار مسمومه حطها الشيطان في قلبك ان انا مش هغفر لك لكن لا فكري انا انا بحبك لاني خلقتك لما تجيني انا هسامحك مم.
عشان كده افكاري ليست ليست افكاركم ولا طرقكم طرقي طرقي كل طرقه صالحه لان الهنا صالح لكن احنا طرقنا معوجه ملتوية وعشان يا.
كده يقول يقول الرب هذا الكلام لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم ما تحطوش فكركم مساوي لفكري صح وما تحاولوش تحطوني أنا في حفرة عقلكم هذه آية من ضمن الآيات واحنا مثلاً.
بنسويها اليوم كثير آه، دكتور حليم يعني بنحاول نمنطق الله بحسب افكارنا احنا وكانما الله بس مجرد اداه لحتى يوصلنا لافكارنا الخاصه عقل الإنسان يا أسيس أشرف عاوز يخلق إله آه، حسب صح، ذوقه حسب آه، مش الله خلقني لا انا عاوز اخلق اله صح.
حسب ذوقه وحسب فكري وده ما ينفذ ينفعش.
رغباتي فقط مش آه، ممكن يا، صح.
مش ممكن صح.
عشان كده افكارنا المحدوده هي اللي تعبتنا يا في عباره انا حابب اقراها برضو على تفضل.
حضرتك في ارميا اصحاح 23 وعدد آه، 18 يقول الرب لانه من وقف في مجلس الرب مم.
وراى وسمع كلمته من اصغى لكلمته وسمع مم.
يبقى علشان تفهم فكر الرب لازم لو خدت تسمع بالكم، فكر الرب الاول تقف في مجلسه اه تسمع كلامه تصغي لصوته مم.
لكن احنا عاوزين نفهم فكر الرب كده وخلاص Yes.
ما ينفعش Yeah.
لازم الجلوس في مجلسه لازم نسمع لكلامه لازم نصغي لصوته صح امال انا افهم ازاي يعني لازم يكون عندنا علاقه مع الله بالظبط Yes. آه، بالظبط.
احنا مرات علاقتنا مع الله علاقه ازمات يعني لما بتصير مشكله بنروح على الرب آه، ويا ريت تبقى علاقه ده احنا عاوزين نشغله بالريموت كنترول صح.
هات هات هات هات ما Yes.
فيش خد هات هات صح صح واذا ما عملش يبقى اله ظالم واله مش محب واله جبار واله غدار ما ينفعش ونخليه على كرسي ال- المحاكمه و- بالظبط بالظبط ونزعل ونقاطعه Yeah.
ونبتعد آه، مزبوط.
عنه نعم طيب آه طب دكتور حليم آه كمان سؤال يعني ل- لحضرتك آه ال- الآية الأخرانية اللي قرأناها بكورنثس الأولى 2 16 لأنه من عرف فكر الرب فليعلمه أما نحن فلنا فكر المسيح آه اللي بيتكلم هو رسول بولس وإذا بنقرأ السياق مثل ما تفضلت أنه السياق بهاي الآية هو كان بيتكلم عن الانسان الروحي وعلى الانسان ال- الجسدي و- والطبيعي آه، والروحي الذي يحكم في كل شيء ولا يحكم فيه من احد، فاظن النطاق ال- السياق او النطاق بيتكلم عن الانسان الروحي. لانه من عرف فكر الرب فليعلمه، اما نحن الانسان الروحي بولس بيحط نفسه من ضمن هاي الدائره، لنا فكر المسيح. طب فكر المسيح اليوم هل هو فقط للمؤمن الروحي او بعباره اخرى لل- للممتلئ بالروح القدس؟
مهم قوي نعرف ان في حاجه اسمها الفكر الازلي امم والفكر الزمان اللي احنا محتاجين نعرفه والفكر الازلي ده في قلب الله وقصده في الازل امم انا وانت مش هنقدر نوصل الى ابعاد هذا الفكر وده اللي اتكلم عنه في كورنثوس الثانيه اصحاح اتنين مهم.
اللي حضرتك تفضل تقرا معايا على وجه السرعه نعم شوف بيقول في عدد تسعة ايه في نفس الاصحاح مهم.
بل كما هو مكتوب ما لم ترى عين وما لم تسمع ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه ده إيه ده؟ اللي هو إعداد الإلهي ل- لخلاص الإنسان ما بيتكلمش عن الأبدية اللي هو تجسده وعمل الصليب لأن قبلها بيقول لو عرفوا لما صلبوا رب المجد لكن لأنه مش عارفين فكر الرب إيه صلبوه بس هم مش عارفين ليه الصلب ليه وبعدين يقول فأعلنه الله لنا نحن بروحه يبقى احنا محتاجين للإعلان من الله عشان نقدر نفهم فكره آه.
مش هنفهم فكره كده وخلاص لكن لا إعلان إلهي لأن الروح الروح القدس يفحص كل شيء حتى أعماق الله حتى ما- يبقى آه.
بدون الروح القدس احنا ما ما نقدرش ممكن نفهم نفهم روح فكر الله.
الرب يس.
ولذلك الانسان الطبيعي لا يفهم ما لروح الله لان عنده جهاله لا عنده جهاله ما عندوش الروح القدس لكن احنا كمؤمنين عندنا الروح القدس والروح القدس يفحص اعماق الله ولذلك بالروح القدس الله اعلن لنا افكاره فكر المسيح فكر التجسد فكر التواضع فكر التنازل فكر الصليب هو ده فكر المسيح صح يا.
ه- هذا اللي بيحكي عليه بفيليب 2 فليكن فيكم هذا الفكر بالظبط كده الذي في المسيح يسوع الذي هو على صورة الله أخلى نفسه آخذا نعم.
نعم. صورة عبد و... آه طيب دكتور حليم آه شكرا ربي يبارك حياتك آه يعني اليوم إذا حابين آه نختصر آه بال... بالآخر نحكي لحتى أفهم فكر الرب فأنا محتاج أنه أقرأ كلمة الرب أولا محتاج آه، أقف أمام الله وأجلس في محضر الله ومحتاج أنه أسمع إلى كلام الله ومحتاج أكون علاقة مع الله وليس علاقة أزمات وبعدين محتاج أنه اؤمن او اقتنع بفكر الله آه، وبعدين اعيش آه، فكر الله لحياتي وليس فكر الله اللي, اللي الايات المقطعه او المجزاه آه، او الفكر المسبق او الاراده المسبقه اللي انا حاطها لحياتي سليم يا شكرا جزيلا دكتور حليم احباء المشاهدين آه، في الختام آه، احنا لا ندعي انه احنا بنجاوب آه، كل الاسئله او التساؤلات لكن احنا بنحاول انه نحط الاساسات و رب يساعدك انه تكمل انه تدرس كلمه الله انه تكتشف كلمه الله انه تعيش كلمه الله مفرزا كلمه الحق بالاستقامه آه، يا ريت تكتبوا لنا في فريق مختص على قلبه انه يتواصل معك وانه على قلبه انه يجاوب اسئلتكم آه، حتى آه، نلتقيكم في المره القادمه الرب يسوع معكم